بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا في رسالة العبرانيين إصحاح ثلاثة وصلنا إلى عدد 13 معلش كالمعتاد نراجع اللي قلناه قبل كده رسالة العبرانيين رسالة للمسيحيين من أصل يهودي اللي بدأوا يتعرضوا لاضطهاد شديد من اليهود وبدأوا يتشككوا في المسيح له المجد فتعتبر رسالة دفاعية محورها الأساسي ربنا يسوع المسيح له المجد كإله متجسد مخلص للبشرية مبنية على المقارنات المسيح له المجد مقارنة بالأنبياء المسيح مقارنة بموسى المسيح مقارنة برئيس الكهنة اليهودي المسيح له المجد مقارنة بالذبايح المسيح له المجد كمؤسس شريعة العهد الجديد بالنسبة للعهد القديم وهكذا الرسالة دي تتميز أن أسلوبها مختلف إلى حد ما عن رسائل بولس الأخرى بسبب الموضوع وبسبب المستمع لأن الموضوع يعتبر خاص هو إثبات أن المسيح له المجد هو المسيا اللي مستنيينه اليهود واللي فيه تكمل كل النبوات ولأن المستمع هنا يهودي كله ففي تركيز على آيات وشواهد العهد القديم الإصحاح الأولاني كان التركيز على المسيح المجد والملائكة الإصحاح الثاني كان التركيز على لماذا التجسد لماذا جاء المسيح الإصحاح الثالث كان التركيز على المسيح وموسى وده اللي احنا لسه فيه وكشف لنا في الأول عن الفرق الكبير بين موسى كخادم في البيت والمسيح له المجد كرب البيت والموسى كخادم والمسيح كابن وإذا كان اعتبر موسى أمينا في خدمته فكان بالأولى المسيح له المجد في كل الأمانة في رسالته كمخلص لكل البشرية وبعدين جاب لنا من مزمور 95 شاهد مشهور عند اليهود عشان يقول حسبوا لحسن قلبكم يتأسى فتقعوا من البركة اللي انتوا خدتوها وجاب الجزء بتاع من أول عدد سبعة نقراه مع بعض تاني يقول لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر حيث جربني أباؤكم اختبروني وأبصروا أعمالي أربعين سنة لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت أنهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي فمعلمنا بولس جاب الشاهد زي ما هو مزمور 95 هو الجزء اللي فات ده كله من المزمور عشان يشرح اللي يقصده أو عشان يقول حسبه لا ينطبق علينا احنا كمان الكلام ان الواحد قلبه يتأسى وبعد ما شاف من ربنا كتير قوي حاجات حلوة يرجع يتعرض لغضب الله وينطبق عليه كلمة مقدت ذلك الجيل إنهم دائما يضلون في قلوبهم لم يعرفوا سبلي حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحته فيقول انظروا أيها الإخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي يعني حسبه حد فيكم يرتد عن الإيمان واضح أن ده غرض الرسالة كله وقلبه يبقى شرير بمعنى قلب قاسي يرفض النعمة بعد ما دق ربنا وشاف حلاوته وآمن بالمسيح يتراجع تاني بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية احنا وقفنا عند الآية دي قال لهم لازم توعظوا نفسكم كل يوم طول ما لسه عندكم فرصة طول ما في حياتكم في يوم جديد في نفس وعظوا نفسكم لحسن الواحد قلبه يتأسى زي ما حصل مع اليهود اللي بالرغم من المعجزات اللي شافوها الخبرات اللي اختبروها لأن الكتاب بيقول اختبروني وأبصروا أعمالي يعني شافوا ربنا كتير ومع كده هلكوا فبيقول حسبه لحسن القلب القاسي ممكن يوصل تبقى الحاجة واضحة قصاد عينه ومش شايف وتبقى الرسالة صريحة جدا ومباشرة ومش سامعها لهم عيون يبصرون ولا يبصرون لهم أذان يسمعون ولا يفهمون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ ولأن لا يعتبر البعض أن الغلاظة أو القساوة دي حاجة الواحد ملوش دعوة بيها قال لا حسبه انظروا اليوم إن سمعتم صوته لا تقس قلوبكم فالقساوة فعل إرادة حر الإنسان ممكن يأسي قلبه لما يهمل سماع كلمة ربنا لما يقاوم صوت ربنا تبتدي يتقسم عظوا أنفسكم كل يوم يعني إيه الواحد يوعظ نفسه برضو احنا نقولها تاني يعني ما كانش الواحد يقعد مع الإنجيل كل يوم ويسمع تاني كلمة ربنا قلبه ينشف محتاجين كلنا ان كل يوم الواحد يقعد مع الانجيل يقول له تكلم يا رب لان عبدك سامع للأسف احنا في زمن المشغولية شغل الناس كلها كل الناس بتجري وكل الناس عندها حجة انه غصب عني الوقت ضيق بس الحجة دي قدام ربنا حجة تكسف ليه لان هتقول لربنا ايه في الاخر انا كنت مشغول هيقولك طب ما انا اللي اديتك كل حاجة انا اللي اديتك العمر اديتك الوقت اديتك الصحة تنشغل عني انا طب ده انا اللي مديك كل حاجة وما رضيتش اخدها منك وفضلت مستني يوم واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين وانت برضو مش سائل عذر المشغولية للأسف لا يشفع فينا أمام الله عذر المشغولية احنا ما عندناش وقت نقرأ الإنجيل ونقعد معاه ده عذر غير مقبول غير مقبول ده معناه على طول انت يا رب مش مهم الناس اهم التلفزيون اهم الشغل اهم العيال اهم الفلوس اهم انما انت مش مهم هي معناها كده لان كلنا عارفين الحاجة المهمة بنلاقي لها وقت بنشوف لها الوقت المناسب مهما كان فعظوا انفسكم كل يوم يعني انت ليه مستني حد يوعظك حلو انك تيجي الكنيسة وتسمع وعظ انما طب ما انت ممكن توعظ نفسك توعظ نفسك كل يوم لما تفتح الانجيل هتلاقي كلام مباشر تاخد الانجيل على نفسك تكلم نفسك وبعدين ممكن توعظ نفسك بالتأمل يعني تقول يا نفسي وتقعد تتكلم يا نفسي انت قاعدة قد ايه في الدنيا يا نفسي ايامك بتخلص يا نفسي لسه عنيده يا نفسي ليه لسه بتشوفي أخطاء الناس ومش شايفة أخطائك يا نفسي ليه مش بتوبي توبة صادقة يا نفسي لغاية إمتى مشغولة بالدنيا زيادة يا نفسي ليه مش حاسة بألام ربنا وصليبه ودمه وفدائه يا نفسي فين رسالتك في الحياة يا نفسي فين أنت من كلام ربنا يا نفسي هتقابلي المسيح بأي وش وحياتك رايحة في الحاجات الفاضية الواحد كده بيعمل ايه بيوعظ نفسه كأنه مقعد نفسه قصاد منه وقعد يكلم الكتاب بيقول اوعظوا نفسكم لأنه أحيانا الواحد يكون مفيش حاجة بيأثر فيه قد نفسه لأنه زي ما قال معلمنا بولس لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه يعني يمكن يجي حد يكلمك تقول له ما أنت مش عارف ظروفي انت بتتكلم كلام بعيد عن واقعي طب يا سيدي بلاش احنا نتكلم طب ما تكلم انت نفسك ما توعظ انت نفسك طول ما لسه عندك يوم عندك فرصة لو شاءوا للملك زمان كان جاله يوم وعظ نفسه وعظة يمكن كان فاق لو يوم من أيام شاول الملك رجع وهو بيتجاسر وياخد الكهنوت لنفسه ويقدم ذبيحة ولا هو ماشي كل يوم عاوز يخلص من داود بأي تمن لو قعد مع نفسه كده وعظ نفسه ليه يا شاول بتعمل كده ليه يا شاول بتجري ورا داود داود أصغر منك داود صديق ابنك داود رفع راس اليهود يوم ما قتل جلياط وبعدين إن كان ملك أن أنت يا شاول ما كنتش ليك الملك ده أنت فلاح بسيط ربنا عملك ملك فيها إيه لما يعمل واحد تاني ملك طب أنت يا شاول بيكلم نفسه أنا متصور كده أنت يا شاول في يوم من الأيام لما سخروا منك في أول ملكك سكت وكنت كأصم وكأنك قبلت الكلام وقلت ما هم معاهم حق أنا ما ينفعش ملك انت شاول دقت ازاي ربنا بيشتغل على ايديك وبينصرك على اعدائك ليه النهاردة فاقد سلامك ليه النهاردة الشياطين بيلعبوا بيك ليه بقيت عصبي ليه بقيت مجنون بروح الشر فين النعمة اللي كانت معاك عارفين لو شاول وعظ نفسه في يوم يمكن كان رجع وتاب وانصلح حاله وما كانش هلك انما هو هلك هلك ليه لأنه ما كانش بيسمع وعظ من بره لا من بره ولا من جوه هو حد كان يتجاسر يقول لشاول انت غلطان هو خلاص ما بيسمعش لحد طب يسمع لنفسه حتى نفسه لم تعظه فالواحد ممكن يسمع لنفسه وبعدين مش محتاج تقول ما انا مش عارف الصح من الغلط لا انت عارف الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك انت لو هديت وقعدت لوحدك هتلاقي نفسك تكلمك هتلاقي قلبك يلومك ده التعبير اللي قاله القديس يوحنا في رسالته الأولى قال إن لم تلمنا قلوبنا الله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء يعني إيه الواحد قلبه يلومه هي زي نفس فكرة وعظوا أنفسكم قلبك يلومك يعني قلبك يعاتبك ليه عملت كده ليه قلت كده ليه كسلت ليه اتعصبت عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية لما الواحد يوعظ نفسه كتير تلاقوه قلبه حنين قلبه رقيق أي كلمة من ربنا تنزل تخبط في قلبه تحركه تهزه لأن القلب طري فبيقبل زي في حسقيال لما يقول قلوب لحمية مش قلوب حجرية في قلب زي التربة الخصبة لما يكون واحد بيوعظ نفسه بيراجع على نفسه بيعاتب نفسه كتير تنزل كلمة ربنا تلاقي أرض خصبة بسرعة تثمر تطلع نتائج حلو إنما يجي الكلام وتلاقي الواحد زي الحجر بتحسش ما بيتأثرش لأنه تقصى قلبه من غرور الخطيه في واحد تكلمه يقول لك واحنا بنعمل ايه وحش تعمل ايه وحش كل ده ومش شايف لا مش شايف طب ده احنا احسن من غيرنا ده اسمه ايه اسمه غرور الخطية من كتر الشر بقى عنده عمى روحي شايف نفسه كويس وهو مش كويس زي ملاك الكنيسة اللي في رؤية ثلاثة يقول له أنا زعلان لأني عندي عليك أنك فاتر ليتك كنت باردا أو حارا ولكنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير وأعمى وعريان منين هو بيقول أنا غني ومنين في نظر ربنا يطلع شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان ايه اللي حاصل غرور الخطية من كتر الخطية القلب اتغش في روحه فاكر نفسه كويس وهو في نظر ربنا مش كويس ومغرور بالحالة اللي هو فيها وراضي عن نفسه كأنه عامل كل البر وهو في نظر ربنا أسوأ ما يمكن ده ليه لأنه مش بيوعظ نفسه ده ممكن أكتر من كده ممكن الواحد يكون بيسمع كلمة ربنا وبدل ما يسمعها لنفسه وياخدها على نفسه يجي في باله كل الناس إلا نفسه ده ممكن الواحد فينا يتكلم كلمة ربنا ويقولها للناس وما يقولهاش لنفسه يعني ما فيش أقرب من كده إن الواحد هو اللي بيعلم واحد يعلم ولاده واحد يعلم الشعب واحد يعلم في الخدمة بتاعته طب الكلام اللي انت بتقوله ده أنت الذي تعلم الآخرين ألست تعلم نفسك إيه اللي حاصل قلب قاسي ده في بعض القديسين كانوا لما يوعظوا يبكوا هما بيتكلموا ليه من شدة تأثرهم بالكلام لأنه بياخد الكلام على نفسه قبل ما بياخده على الناس لأنه قلب نقي قلب طري مش قلب قاسي فلما يتكلم عن الدينونة ولا عن خوف ربنا ولا عن حب ربنا تلاقي دموعه تسبقه لأنه قلب حلو زي ما قال بولس الرسول ويبدو كان من أصحاب الدموع يقول متذكرين أني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد لما يعني كان يتكلم الدموع تسبق وهو بيوعظ وهو بينذر الناس يقول لهم حاسبوا من سكة الخطية تلاقي دموعه في عينه لأنه قلبه نقي لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية ساعات الواحد يقول إيه صحيح زمان كان في وقت كنت لما أسمع الوعظة أتأثر دلوقتي بقيت أسمع وأخد معلومات أو أسمع على سبيل المعرفة بس أو أسمع ويجي في بالي يا ترى الوعظ ده محضر ولا مش محضر يعرف يتكلم ولا مش بيعرف الله طب مش أنت في وقت كنت لما بتسمع بتتأثر ايه اللي حصل قلبك اتأثر ما بقتش بتتأثر وممكن يبقى واحد جنبك قاعد قلبه سايح بقى فرحان بربنا تايب منكسر قلب حلو لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداية الثقة ثابتة إلى النهاية قال يا جماعة حاسبوا من قساوة القلب هو انتوا نسيتوا احنا بقينا ايه ده احنا بقينا شركاء المسيح لو احنا لسه ماسكين في الايمان اللي ابتدينا بيه بداءة الثقة الايمان الاول اللي على اساسه ده خلوا المعمودية وخدوا الميرون ولزقوا في ربنا يسوع قال احنا صرنا شركاء المسيح تفكرني بالآية اللي في آخر كورنثوس الثانية 13 لما يقول امتحنوا أنفسكم أم لستم تعلمون أن يسوع المسيح هو فيكم لو كنتم غير مرفوضين انت حاسس ان المسيح فيك بروحه انت عارف يعني ايه بقيت شريك المسيح المسيح له المجد اشركك في روحه اداك من روحه وبقى بيشركك في عمله بقيت بتخدم مع ربنا يسوع وبيحضر لك السماء عشان تشاركه السماء والأبدية وبيشركك في اهتماماته مشغول بخلاص النفوس بيشغلك معاه بخلاص النفوس كل الشركة دي انت مش عارف قيمتها ايه اللي حصل لما القلب يتأسى الواحد ينسى ينسى النعمة والعز اللي هو فيه هو فيه أغلى منك تبقى شريك المسيح لكن لما القلب يتقسى حتى لو كان عنده إيمان في الأول ينسى النعمة اللي هو فيه فيقول لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية نفس التعبير ده كان موجود شبهه عدد ستة في نفس الإصحاح يقول إيه بيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية الكلام على إيه في ناس ابتدت وابتدت كويس عندها ثقة عندها رجاء وعندها حماس وبعدين بردت والقلب تقص ونشف وبقى يسمع زي ما ما يسمعش وبقى يوعظ الناس ما يوعظش نفسه فبيقول حسب هتخسر كل حاجة لأنك لم تتمسك بالبداية الإيمان الأولاني ده القلب الأولاني الحلو راح فين عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى بداية الثقة أو ثقة الرجاء هل هي ثابتة إلى النهاية قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية يبقى لازم الواحد يكمل حياته ثابت في ربنا لأن في ناس ابتدت وما كملتش زي المثل اللي حكاه ربنا يسوع في إنجيل لوقا عن ناس ابتدت ولم تقدر أن تكمل طريق الروح يشبهوا ناس ابتدوا يبنوا طلعوا دورين كده وبعدين ما لقوا الفلوس خلصت فبقى الناظر ليهم اللي يعدي يقول ايه ده حد يعمل كده يحط الفلوس ما يعرفش يكمل قال في ناس كده في طريق الروح في ناس تمشي خطوتين وتقف على كده وترجعهم تاني ولا كأنه آمن ولا كأنه داء ربنا ولا كأنه طب الكلام ده ليه في عبرانيين لأن الناس بدأت ترتد عن الإيمان الأولاني بدأت الثقة تتهز ما بقاش في ثبات فعمال يحذر يقول لهم اليهود ابتدوا كويس وخرجوا من مصر وعدوا في البحر وشافوا السماء بتنزل الأكل والصخرة طلعت لهم مية وشافوا عمود النار وعمود السحاب وهلكوا ليه؟ قلبهم اتأثم بعد ما شاركوا موسى رحلة الخروج ورحلة الحرية ورحلة الخلاص ما ثبتوش فيه لم يثبتوا في النعمة عشان كده احنا دايما نقول يا جماعة اي واحد فينا ماشي يفضل خايف على نفسه من يظن انه قائم فليحذر لئلا يسقط انت ماشي مع ربنا كويس اشكر ربنا بس امسك فيه جامد بايدك واسنانك ليه لان غيرك ما بيمسكش بيقع بعد ما مشي شويه ان تمسكنا ببداءة الثقة الثابتة إلى النهاية هنا هنشغل معانا بتفسير كلمتين انتوا عارفين بولس عميق في تأملاته فيشغلنا بقى بكلمتين النبوة كانت بتقول ايه اليوم مزمور 95 إن سمعتم صوت لا تقص قلوبكم كما في يوم الإسقاط يوم جربني أباءكم اختبروني وأبصروا أعمالي وفي الآخر يقول حتى أقسمت لن يدخلوا راحتي فبولس هيقف عند كلمتين في الكلام يقول ايه راحتي دي يقصد بها ايه ربنا وايه هو اليوم اللي يقصده ربنا بكلمة اليوم ان سمعتم صوته هنشوف تأملات بولس العميق في هذا الجزء من العهد القديم يقول إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما في الإسخاط من هم الذين إذ سمعوا أسخطوا الأول عاوز يفسر ويأكد تاني هم مين دول الكلام كان على مين أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى يعني الكلام ما كانش الناس غير مؤمنين كان لناس مؤمنين خرجوا من مصر تعمدوا في لغة العهد القديم تعمدوا انهم خرجوا خرجوا يعني مشوا جوه البحر والسحاب فوق راسهم كانهم اتعمدوا ومن مقدت أربعين سنة أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا يعني عاوز يقول إيه اوعوا تاخدوا الكلام على إنه لا دول ناس أشرار إحنا فين وهم فين لا هم ما كانوش أشرار قوي ده هم كانوا حلوين وخرجوا من مصر وهم دول اللي عاشوا مع ربنا أربعين سنة يدوقوا أعمال ربنا في البرية في الآخر نصيبهم إيه مقت هذا الشعب عشان يقول لازم عشان بعد كده يقول فلنخف لازم نخاف مع انك ماشي مع ربنا تفضل خايف مش خايف ان ربنا يبقى غير امين ربنا هيفضل امين انما خايف من نفسك لان جدودك زمان ابتدوا ما كملوش فالواحد يبقى خايف من نفسه طب انت النهارده ماسك في ربنا بكره تضمن تبقى ماسك في ربنا طب خلي بالك الرساله كده خلي بالك خاف على نفسك لحسن اليوم اللي هتبطل تقرا الانجيل ولا تصلي لا يكر في ديله يوم تاني ويوم تالت تلاقي نفسك اتسرقت وتلاقي طلعت زي الناس دول اللي ابتدوا وما كملوش فهنا بيحط التساؤل البسيط بيقول مين دول اللي بيتقال عليهم إذ سمعوا أسخطوا الله يعني سمعوا كلام ربنا وغزوه مش هم دول اللي خرجوا من مصر على قد موسى يعني حاجة غريبة قوي يبقوا سمعوا ربنا في وقت وطلعوا من مصر معجزة وبعد كده ما رضيوش يسمعوا ربنا ومين دول اللي بيتقال عليهم مقت أربعين سنة مش هم دول اللي في الآخر جثثهم بقت في البرية سقطت في القفر بسبب غضب ربنا عليهم ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا هنا تجي كلمة جديدة حكاية الطاعة اللي هي طاعة الإيمان اليوم إن سمعتم صوت لا تقس قلوبكم علامة القساوة عدم الطاعة وعلامة الاستجابة هي الطاعة يعني ما تسمع الكلام وتاخده وتطلع تنفذه يبقى قلبك مش قاسي الحمد لله إنما لما تسمع الكلام وتكتفي بالسمع بأي بقى محمل جواك كلام مش ليك الكلام لغيرك انت احسن من الكلام طب هتوصل لايه مفيش طاعة ما بتعملش الكلام الكلام بيقول لك اوعظ نفسك كل يوم تقول انا مالي نزل الناس الفاضية الناس اللي فاضية طب خلاص لازم تخاف لان ممكن يبقى مصيرك زي الناس دول اللي سمعوا وصوت ربنا وفي الاخر لانهم ما خافوش ما اتعظوش ما اطاعوش هلكوا فالواحد يخاف المحك الأساسي اللي توزن بيه قلبك هو الطاعة هل لما بتسمع كلمة ربنا تبقى عاوز تجري تعملها بأي تمن ده يبقى معنى كويس إنما لو كنت بتسمع بس وتخدع نفسك بالسمع ومفيش طاعة ده في واحد يطلع بعد درس الكتاب أو بعد الوعظة تلاقي حياته اتغيرت نظام يومه اتغير يلغي مواعيد ويقعد ويمسك الإنجيل ويركز ويقفل الموبايل ويطفي التلفزيون وياخد موقف ياخد موقف لأنه خاف على نفسه أنا لازم أقعد مع ربنا أكتر أنا لازم أوعظ نفسي أنا لازم أحفظ كلمة ربنا طبعا ده يعجب ربنا لأن حياته اتغيرت لأنه هيبان الثمر فيه وفي واحد تاني أو كما لقوم عادة يعني الكلام كويس وخلاص ويكتفي بمستوى معين من التدين يرضي ضميره أو يخدر ضميره طب هو ده اللي ربنا عاوزه؟ لا مش هو ده ربنا عاوزنا كاملين وعاوزنا قديسين وعاوزنا مشغولين بيه وعاوزنا مش زي اليهود إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسين لن تدخلوا ملكوت السماوات اليهود ما نفعوش عند ربنا وكان منهم ناس كويسة لكن ما نفعوش أغلبهم يعني بسبب عدم إيمانهم وعدم طاعتهم وكبريائهم الروحي وغرور الخطية وأساوة القلب فلنخف لازم نخاف على نفسنا فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان يعني ملخص اللي فات إيه بعد ما قارن بين المسيح وموسى وقال لنا فرق كبير قوي يا جماعة بين موسى مهما كان نبي عظيم كخادم في بيته المسيح رب البيت اللي ورا موسى لم ينجحوا ولم يخلصوا أغلبهم بسبب عدم إيمانهم فالدور الباقي علينا إحنا ماشيين ورا المسيح أعظم من موسى بما لا يقاس والخلاص اللي على يد المسيح أعظم من الخلاص اللي على يد موسى بما لا يقارن إنما المبدأ واحد لن يخلص إلا الذي يسلك بالإيمان والإيمان معناه تاخد الكلام وتعمله تاخد الكلام وتخاف فتشتغل إنما لو سمعت بس وأسيت قلبك بقيت زي اليهود فبيقول نرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا يدخلوا يدخلوا كنعان على أيامهم كانت كنعان بسبب عدم الإيمان احنا كمان تنطبق بعيد عن الشر علينا لن ندخل لا ان كان في عدم ايمان وخلي بالكم هنا عدم الايمان مش معناه مجرد الاعتراف بالايمان النظري يعني لا ده الايمان رحله العمر كله مسيره كل يوم يقدر حد يقول ان اليهود ما امنوش في اول رحلتهم طب خرجوا ورا موسى ازاي لو ما كانوش امنوا وحطوا الدم على البيوت ازاي لو ما كانوش امنوا وعدوا في البحر ازاي وما كانوش امنوا وشربوا من المية من الصخرة ازاي ما كانش عندهم ايمان لا كان في ايمان انما بعد شوية الايمان راح القلب تأسى وابتدوا بقى يقولوا فين ربنا واحنا عاوزين مصر وابتدت تظهر علامات قساوة القلب وارتدوا إلى عدم الإيمان وهلكوا إذا قد يؤمن الإنسان ثم يرتد أو يتراجع عن الإيمان عشان كده تيجي بقى الكلمة المهمة هنا فلنخف خلاصة كل اللي فات الكلمة اللي جاية دي أول كلمة في صح أربعة فلنخف هي دي الرسالة هو بيخوف الناس اللي ابتدوا يشاوروا عقلهم يرتدوا ويرجعوا يبقوا يهود تاني ولا يكملوا يستحملوا هم مسيحيين لهم حسب أجدادكم ارتدوا عن الإيمان فهلكوا انتم مشيتوا خطوتين ورا المسيح هترجعوهم بسبب الضغط اللي عليكم فلنخف نفس الكلام لينا طب احنا اتعمدنا وخدنا الروح القدس في المسحة المقدسة وبنتناول من الأسرار ومعانا الإنجيل مفتوح لكن فلنخف لازم نفضل خايفين على روحنا رأس الحكمة مخافة الرب اللي يروح منه الخوف تروح منه الحكمة وممكن تضيع أبديته فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه آية جميلة ومهمة فلنخف مش هنخاف أن ربنا يغير وعده في ناس لما بنقول كده يفتكروا ان احنا نقصد ربنا هيرجع في كلامه حاش هل نشك لحظة ان ربنا هيتراجع في الخلاص اللي قدمه لا طبعا من يقدر ان يخطف من يدي من يقبل الي لا اخرجه خارجا ده وعد احنا مش خايفين ابدا ان ربنا يتراجع في وعده احنا مطمنين ان دور ربنا كامل وأن ربنا أمين جدا في وعوده الخوف كل الخوف مني أنا من تخاذلي أنا من قلبي أنا اللي يتأسى بغرور الخطية ومش هقول أنا أحسن من اللي فاته كان في ناس كويسة وضاعت فأنا مش خايف من عدم أمانة الله حاش حاش إنما أنا خايف من عدم أمانتي لأن عدم أمانتنا لا يبطل أمانة الله فهنا بيقول فلنخف مع بقاء وعد يعني الوعد باقي بالدخول إلى راحته يعني ربنا طول رحلة إسرائيل في البرية ما لغاش وعد أنه هيوصلهم كنعان ما جاش في نص السكة وقال ارجعوا مصر انتوا وحشين ما تستهلوش ما عملش كده هو موعدهم يطلعهم من مصر ويسكنهم في كنعان فضل وعده باقي إنما في السكة كتير قوي ضاعوا خابوا من الوعد التعبير اللي استخدمه هنا خابوا خيبة أو تخلفوا في ترجمة أخرى عن الوعد ما وصلوش ما وصلوش كنعان ليه العيب مش في ربنا خالص حاشا كان نفسه يدخلهم كلهم كنعان إنها بسبب عدم إيمانهم وأساوة القلب اللي جت بسبب عدم الإيمان فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه خاب من الوعد يعني يبقى ربنا مادد إيده وإيده ممدودة واحد يخيب أنه يمسك إيده هو اللي يرجع إيده مد إيدك امسك في ربنا خليك مددها طول العمر خليك ماسك في ربنا طول العمر إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية لو انت ثابت في ربنا مش هتضيع لان ربنا امين في وعده مش ممكن واحد يحط رجائه في ربنا ويهلك ويثق في ربنا ويمشي معاه زي وصيته وكلامه ويهلك انما الخوف من تخاذل الانسان نحن لا نثق في انفسنا في الامور الروحيه ولكننا نثق في الله كل الثقه نثق في رحمته الواسعه الغير محدوده كل مرة نرجع له يقبلنا ونثق في وعده ان في ابدية مستنيانا ونثق في حمايته وحفظه والسند اللي بيعمله معانا كل يوم ونثق في كل كلمة بيقولها انما نيجي عند نفسنا ونقول انا كل الخوف مني انا عشان كده ايه طب حلها ايه عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم حاسب من نفسك خاف الشيطان يضحك عليك ويقنعك انك بقيت حاجة وتضيع اللي يخاف ما ي- ما يضيعش هذا الخوف المقدس في خوف مقدس مثلا الخوف من الدينونة في ناس تقول لا لا تحبش النغمة دي ليه نخاف من الدينونة ربنا الطيب ده نقعد نخاف من الدينونة لا صدقوني الخوف من الدينونة حكمة حكمة لما ربنا يسوع كلمنا عن الاضطهاد الأيام الصعبة اللي ممكن تجيلنا قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر ولكن أريكم ممن تخاف يعني ما في خوف قال طبعا في خوف خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم أقول لكم من هذا خاف خافوا من ده يبقى لما واحد يقول أنا خايف أروح جهنم ما نبصلوش كده ونقول له إيه اللي أنت بتقوله ده فين إيمانك فين رجائك نقول لا ده خوف مقدس خوف لا يخلو أبدا من الإيمان هو عنده رجاء في الأبدية بس خايف من نفسه فبيقول لا أنا القعدة دي بخاف منها القعدة دي فيها كلام بطال أنا خايف على نفسي أنا ما بضمنش نفسي أحسن أضعف واشترك معاهم مفيش داعي حلو خوف حلو خلاه يهرب واحد يقول الموقف ده أنا مش قده أنا ممكن أتلخبط فيه أنا بلاش منه ده شاطر خوف بس مقدس خايف على نفسه يوسف العفيف لو ما كانش خاف من ربنا كان وقع في الخطية والزنا وكان ضاع ولا كنا سمعنا بيه ولا كنا شفنا العظمة اللي وصل ليها بعد كده لكن هو كان قدامه خوف ربنا فمعرفش يغلط فلنخف وصية صريح الخوف المقدس له مكان في حياتنا ما بيروحش احنا مهما حبينا ربنا ده لا يتعارض مع خوف الله مهما حبينا ربنا ده لا يتعارض مع خوفه ابدا لان خوف ربنا وحب ربنا ما يتعارضوش دول فضيلتين مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه الشخصيات ال- اللي اتوعدت توصل وما وصلتش تخوفنا خيبة بعض الناس في انهم يكملوا المشوار للآخر تخوفنا تراجع يهوذا انه يكمل المسيرة للآخر ويبقى كده في السماء منور زي ال 12 رسول تخوفنا الناس اللي حصل معاهم معجزات وبعد كده رجعوا أنكروا المسيح يخوفونا من نفسنا ان الواحد يفضل محافظ على نفسه طول العمر لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا يعني زي ما هم خدوا بشارة هيخرجهم من مصر ويدخلهم كنعان البشارة دي الخبر الحلو ده ما نفعش البعض ليه لأن ما أمنوش للآخر ما كملوش في الإيمان فأسخطوا الله غاظوا ربنا إنه مش مصدقينه مش مصدقين كلامه فقال خلي بالكم زي ما هم كان ليهم بشارة ما مسكوش فيها بإيمان إحنا كمان عندنا وعد وبشارة إن إحنا نوصل للسماء لو ما مسكناش فيها بإيمان وعشنا كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها هنضيع احنا كمان فاحنا مش احسن منهم لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك ولكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا مش لأن الكلمة كان فيها تقصير كلمة ربنا ما فيهاش نقص إنما اللي بيسمعوا ما كانش عندهم إيمان قدها هنا بقى هيبتدي يشرح الكلمتين اللي قلت لكم هيركز فيهم كلمة الراحة أول يقول لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال هو بيقول حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي الكلام ده عاوز أفصل لكم الحتة دي قبل ما نقرأ اتقال مزمور 95 يعني وقت داود النبي الراحة اللي كان اليهودي متوقعها زمان كانت ايه كنعان اليهود اللي كان محبوس في مصر ومذلول كان الوعد بالراحة أنه يدور في البرية لغاية ما يوصل لكنعان ويرتاح الأنهار بقى وال... والخير والأرض والكلام ده هم وصلوا كنعان الجيل الأولاني هلك بسبب عدم الإيمان الجيل اللي بعده دخل كنعان على يد يشوع وتوزعت عليهم الأرض يشوع ده بعد موسى على طول حوالي 1400 قبل الميلاد نفاجأ أن داود النبي اللي بيقول المزامير حوالي ألف قبل الميلاد يعني بعد موسى ويشوع بحوالي أربع قرون يقول بالروح القدس ربنا بيقول أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي الله أنهي راحة رب ما هم دخلوا خلاص إذا كان الكلام عن كنعان طب ما دخلوا كنعان وسكنوا في كنعان وداود بيتكلم وهو في كنعان كنعان اللي هي فلسطين عشان كده بولس الرسول بقى بالروح القدس هيقول واضح ان ربنا مش بيتكلم عن كنعان كمكان للراحة ده في راحة تاني ده في موضوع أكبر من كنعان ده حكاية كنعان دي كانت على قد اليهود وحكاية الخروج من مصر وكده ده السيناريو الأولاني بتاع العهد القديم اللي على قد تفكيره إنما في موضوع أخطر موضوع الأكبر والراحة الأبدية فلما بيقول لن يدخلوا راحتي ده بيخوفنا من الراحة التاني اللي تروح مننا بقيت راحة أخرى غير اللي توعد بيها اليهود فاهمين المعنى اللي عاوز يوصله بولس عاوز يقول الآيات دي توحي بشكل صريح أن الكلام مش عن كنعان كنهاية المطاف لأن اليهود ما هم دخلوا كنعان في الآخر إنما لسه الكلام بيقول اليوم إن سمعتم صوت لا تقص قلوبكم لأني أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي يعني لسه الكلام مستمر طب يبقى لسه في راحة تاني بقى يبقى لسه الوعد مستمر والتحذير مستمر لأن هناك راحة أخرى يبقى معلمنا بولس هنا هيكشف لنا أن إن كانوا اليهود فهموا زمان أن الراحة هي راحة الأرض وكنعان احنا الكلام ده بينطبق علينا بشكل أعمق وأبعد على الراحة الأبدية وملكوت السماوات فيقول لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة مفروض كده اللي عندهم إيمان يوصلوا للراحة كما قال حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي طب ما هي راحة الله يناقش يقول مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم هنا هيرجعنا الأول الكتاب خالص سفر التكوين ربنا عمل الخلق كله في ست أيام ويقول الكتاب واستراح الله في اليوم السابع يبقى أول مرة جت كلمة الراحة جت على اليوم السابع بعد الخلق فبقى دي اسمها راحتي راحة الله يبقى لما تركنهم في كنعان كنعان مش هي دي راحة الله ده راحة الله ببساطة هو راحته في ولاده هي سعادته بخليقته هي راحة خليقته فيه وراحته في خليقته هو احتفال الله ببشر بالبشر بتوعه بأولاده واحتفال أولاده به هذا الاحتفال اللي حرمنا منه ربنا بالخطية اللي وجعنا قلب ربنا من ساعة ما غلطنا ما زال ينتظر هذه الراحة ربنا عاوز يرتاح يرتاح من ايه ما هو خلق وما تعبش ساعة ما خلق ده تعبير مجازي انما الراحة مقصود بيها سعادة الله في قديسيه في اولاده وفرح اولاده بيه يعني عارفين يوم الاجازة عند الناس الكبار يوم ما يجمعوا اولادهم واحفادهم بيبقى ده يوم راحتهم مع ان ده ممكن يكون اكتر يوم بيتعبوا فيه ويطبخوا ويشقوا انما نفسيا هو يوم الراحة بالنسبة له عشان يلموا العيال كلهم ويقضوا يوم حلو مجازا نقول كده ان ربنا مستني يرتاح فينا ونرتاح فيه ده في الملكوت بقى دي الأبدية دي السعادة الأبدية دي الراحة الحقيقية فبيقول إذا كانت الأعمال أكملت منذ تأسيس العالم لأنه قال واستراح الله في موضع عن السابع هكذا واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله في هذا أيضا لن يدخلوا راحتي بمعنى إيه يعني الناس ما دقتش اليوم ده بمعنى ما هو جه ربنا يرتاح في اليوم السابع بآدم وحواء ويفرح بيهم بوظوا الراحة على ربنا بسبب الخطية دخلوا الحزن والنكد بسبب الخطية وسقطوا من الراحة هذا محاول وفضلت البشرية محرومة من هذه الراحة الراحة اللي هي حضن ربنا السعادة في حضور ربنا فجه المسيح له المجد عشان ياخدنا ويرجعنا الراحة الأبدية يرجعنا حضن ربنا يفرحنا بربنا يفرح ربنا بينا فبيقول إن كان العمل كله أكمل في ست أيام والله استراح في اليوم السابع هو الحقيقة مش شايف راحة من ساعتها فالوعد بحكاية يدخلوا راحتي لسه موجود لأن ربنا مستني الأيام تكمل عشان يرتاح في خليقته وخليقته ترتاح فيه فبيقول لسه قدامنا الوعد باقي لو مسكنا في الإيمان ندخل الراحة الراحة دي مش بقى كنعان الأرضية الراحة دي المصير الأبدي كتب في موضع عن السابع هكذا واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله وفي هذا أيضا لن يدخل راحته فإذ بقى أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان يعين أيضا يوما قائلا في داود اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل اليوم إن سمعتم صوته يعني إيه بقى هنا أولا فسر لنا أن الراحة المقصودة في النبوة ما هياش كنعان دي مقصود بيها الراحة الأبدية فبيقول إذا كانوا بالنسبة لليهود ما تمتعوش براحة ربنا بسبب عصيانهم جه داود بعد في أيام يشوع جه داود بعد زمن طويل من موسى ويشوع قال كلمة اليوم إن سمعتم صوته معنى كده في عهد جديد في عصر جديد في كلام جديد بيفتح باب جديد ويقول اليوم النهاردة تاني لو ما كنتوش تسمعوا صوته مش هتوصلوا الراحة فإذا هنا بعد ما قال لنا الراحة مقصود بيها الراحة الأبدية مش راحة كنعان اليوم اللي بيتكلم عنه داود مش يوم موسى ويشوع اللي فات ده بيتكلم عن العصر الجديد والعهد الجديد فكلمة اليوم هنا مقصود بيها الأيام الجديدة بتاعت المسيح كلمة اليوم مقصود بيها العهد الجديد لأن العهد القديم خلاص عرفنا آخره اليهود اترفضوا ربنا رفضهم وبانت من ساعة ما الجيل اللي خد الوعد ما دخلش كنعان عرفنا آخرته كده كده مش هياخدوا كل اللي منتظرينه فعين الرب يوما جديدا قال خلاص نفتح بقى صفحة جديدة ونتكلم مع خليقة جديدة وندي وعد جديد ونفتح الراحة الأبدية مش الراحة الأرضية ونقول تاني نفس المبدأ اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم لئلا أقسم في راحتي أقسم في غضبي لا يدخل راحتي وضحت ولا صعبة نقولها تاني نشوف تاني إذ بقى أن قوما يدخلونها يعني في ناس هتوصل والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان يعني اللي بان من قصة موسى أن اللي خدوا البشارة أول ناس ما وصلوش إنما الأجيال اللي بعدهم هم اللي دخلوا دي ده القصة الأولانية يعين أيضا يوما عم ربنا عين يوم جديد قصة جديدة بقى قائلا في داود مش في موسى بقى داود بعد موسى 500 سنة اليوم كان يقول اليوم يعني النهاردة كان ربنا بي ايه بيجدد الكلام بيجدد العهد والنهاردة بقى يا أولاد اليوم بعد زمان هذا مقداره يعني بعد ما عدت فترة موسى بزمن بعد ما سكنوا كنعان ب 400 سنة بعد ما قصة راحة الأرض دي خلصت خلاص واتفهمت اليوم بعد زمان هذا مقدار كما قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم هتبان في الأيتين اللي جايين لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر يعني إيه هو بقى بحكمة الروح القدس يقول إيه ما هو لو يشوع كان كمل القصة وريح الناس يبقى ما كانش الكلام يتفتح تاني بعد يشوع ب 400 سنة ويتعاد ويتقال فيه اليوم إن سمعتم صوت لا تقص قلوبكم لحسن ما تدخلوش راحتي كان ممكن واحد يقول له ما دخلنا وخلص إذا الكلام مش على الراحة الأولانية على الراحة التانية والكلام مش عن العهد القديم وكنعان الأرضية الكلام عن العهد الجديد والراحة الأبدية إذا بقيت راحة لشعب الله شوفوا معلش هنا العمق في التأمل يعني بولس الرسول بقاله دلوقتي حوالي عشرين آية بيتأمل معانا في الجزء اللي جابه من مزمور 95 اللي بدأ بكلمة اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوب طلع منها حاجات كتير قوي طلع منها المبدأ ان قساوة القلب تضيع حتى لو كان عندك ايمان يروح وان في ناس ابتدت وما كملتش زي اليهود طلع منها مبدأ ان الراحة مش راحة الارض الراحة النهاردة هي راحة السماء طلع منها مفهوم تاني ان كلمة اليوم تعني العهد الجديد والعصر الجديد اللي ربنا فتحه مش الكلام القديم اللي كان مع اليهود اللي كان آخره كنعان منهم من دخل ومنهم من هلك نعم في الآخر كلهم ماتوا برضه احنا بقى بنتكلم في العهد الجديد على راحة أبدية ما فيهاش موت إذا بقيت راحة لشعب الله يعني لسه في راحة يبقى لسه الوعد باقي لسه ربنا وعدنا براحة بس مش كنعان مش أرض مش فلسطين ملناش فيها إنما احنا بنتكلم عن راحة أبدية مشروطة بالإيمان ومشروطة بعدم قساوة القلب لأنه لو قسينا قلبنا في عدم إيمان نضيع الراحة الأبدية لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله يعني إيه؟ يعني يقول أصل هو منطقي صحيح كون ربنا قال راحتي مش الراحة بس عاوز يورينا ان زي ما هو ارتاح احنا كمان مش هنرتاح غير لما نكمل اللي ورانا فاحنا نعيش اليومين بتوع الدنيا كأنهم ست ايام نتعب ونشقى ونجاهد وبعدين ندخل الراحة الأبدية زي ما ربنا خلق الدنيا وبعدين استراح فبيقولوا ادخلوا راحتي يعني في السماء مفيش تعب مفيش جهاد هنا يومين التعب هنا يومين الجهاد فالشاطر اللي يستغلهم ويتعب فيهم حتى ندخل راحته يعني نرتاح معاه وفيه إلى الأبد لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله فلنجتهد دي الخلاصة يا جماعة أن ندخل تلك الراحة يبقى خلاصة الكلام إيه في ناس ضيعت الراحة من إيديها الراحة الأرضية بتاعت كنعان وفي ناس هتضيع الراحة الأبدية من إيديها مع أن الوعد باقي بالدخول إلى راحته فالشاطر أن يجتهد لئلا يضيع الراحة فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها لحسن نعيد القصة تاني ونعصى الله ونأخذ من اليهود العاصين عبرة يعني هنعمل زيهم النهاردة لما واحد فينا يدي ظهره لربنا وينشغل بالدنيا زيادة وينكر أو يهمل وعد ربنا كأنه زي اليهودي زمان اللي مشي في الصحراء وقال فين ربنا أنا عاوز آكل وأشرب وخلاص وفي الآخر مات في البرية لم يدخل كنعان برضه لو واحد فينا لم يثبت في الإيمان هيهلك ومش هيدخل السبت اسمها عبرة العصيان يعني إيه يعني بقى يعصي الله كما عصت العصا الأجيال اللي قبل كده فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان يبقى شوفوا عدد واحد قال فلنخف لحسن حد يخيب من الوعد وفي عدد 11 بيقول فلنجتهد لحسن حد يسقط من الوعد ده ملخص الكلام كله آية واحد وآية 11 آية واحد بيقول فلنخف نخاف على نفسنا أحسن في ناس بتضيع وما بتكملش فلنخف حتى لو الوعد باقي الخوف علينا أحسن أخيب ولنجتهد نفس المعنى لحسن أسقط زي ما غيري سقط من الوعد وخسر كل حاجة لأنه هو تبحر قوي في الآيتين دول وغرق فيهم وفي جمالهم وطلع منهم غنى ومعاني فياضة كأنه قاعد يقول ايه شوفوا بقى كلام ربنا حلو ازاي شوفوا كلمة ربنا غنية ازاي شوفوا لأن كان لسه في ايديهم العهد القديم بس لسه العهد الجديد ما كانش اكتمل وقت كلام بولس فبيقول شوفوا اللي يركز في كلمة ربنا يكتشف كل حاجة ازاي ويفهمها فدخل بقى في تأمل في كلمة الله ذاته فيقول لأن كلمة الله حية حية يعني ايه وانتوا فاكرين ان الكلام اللي في المزمور اللي اتقال وقت داود ما عادش له لزوم دلوقتي لا ده كلام حي وفعال الى اخر الدهور من جيل الى جيل هو نفس الكلام يوصل الناس السماء هو نفس الكلام اللي ينور العقل هو نفس الكلام اللي يغلب قساوة القلب هو اللي هنتوعظ بيه يوم بعد يوم لآخر يوم في حياتنا وحياة الأجيال كلها لأن كلمة الله حية البعض كان ممكن يقول إيه كلمة ربنا كان ليها وقتها حاش لا دي معناها كلمة ربنا ماتت مع الأجيال اللي ماتت لا كلمة الله حية السماء والأرض تزولان وكلمة من كلامه لا تزول كلمة ربنا حية وحية يعني إيه يعني فعالة بنفس الفاعلية القديمة الوعد زي ما هو والمعنى زي الأول وهو ده اللي هيوصل الناس السماء لو صدقوا ولو مشوا ورا الكلام ولو حفظوا الكلام فهو ساب الموضوع الأصلي بتاع موسى وبتاع ربنا يسوع وحذرنا من قساوة القلب أحسن نعمل زي اليهود الأولانيين اللي ارتدوا عن الإيمان وقال لنا شوفوا كلمة ربنا ابتدى يركز في كلمة ربنا عشان هي دي اللي هتحرك القلب وتظبطه كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين كلمة الله حية دي تحسسنا انك لما بتقعد مع الانجيل انت مش بتقعد مع كلام مكتوب ومع صفحات ومع سطور ومع جمل انت الحقيقة بتقعد مع شخص حي هو الله له المجد كلمة الله حية معناها الكلام مش كلام في كتاب الكلام هو تعبيرات إلهية هي نسمات إلهية زي ما نقولها في التسبيحة كلام الله هو أنفاس الله يعني لما بتقعد مع الإنجيل كأن ربنا بيتنفس وانت حاسس بنفسه بيخبط في وشك فبتبقى قاعد في خشوع لأنه ربنا بيتكلم ده إحساس جميل لما تفتح الإنجيل انسى ان ده كتاب وعيش إحساس انك قاعد مع المسيح نفسه لأن هو كلمة الله هو صاحب الكتاب هو اللي قال الكلام ده هو اللي بروحه تكلم في الأنبياء والرسل فحين تجلس مع الكتاب المقدس أنت تجلس مع الله شوف بقى قيمة اللحظة دي وعظمتها في كنيستنا الحلوة في الطقس القبطي دايما نهيئ الناس لقراية الإنجيل فتلاقي كل الدنيا تنور والناس تقف والشماس يقول ايه قفوا بخوف أمام الله ليه يعني أصل الإنجيل هيتقري لأن كلمة الله حية ربنا سؤال نفس التعبير قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة ده مش كلام مفيش كلام في الدنيا ممكن تقال عليه التعبير ده إلا كلام ربنا هو في كلام قالوه فلاسفة ولا علماء ولا حكمة في أي زمان ممكن يعطي روح لإنسان ممكن ينقل حياة لإنسان مفيش طبعا إنما كلمة ربنا تحمل الروح القدس تحمل الحياة الأبدية لسامعيها والخاضعين ليه كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين نكمل المرة الجاية